بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نتكلم في مواضيع خاصه فعلا بالايمان او بحبه الخردل ولكن يمكن انا اتناولها مع حضراتكم من ناحيه شويه عقائديه آه، آه، او كنوع من الدفاع اللي بنسميه ال- التيار الدفاعي او اللي كان يمكن مشهور في الكنيسه زمان باسم الابولوجيتكس ناخد فكرة سريعة عن اللي أنا هتكلم فيه ده وبعد كده نبتدي السلايدز الأولانية السلايد الأولانية ببساطة احنا يمكن كنا من أسبوعين من حدين بنحتفل بحد بعد عيد القيامة على طول اسمه حد توما مش كده وأول ما نفكر في توما بيكون جاي لنا على طول كلمة وراها من حرفين للأسف ارتبطت بهذا القديس وهي الشك لكن بنفاجئ ان ربنا يسوع المسيح ما ما خدش موقف مضايقه وما اتقمص يعني انجاز التعبير من توما وقال له ايه اللي انت بتقوله ده يا توما لغايه دلوقتي ما يصحش يا ابني لا هو قال له يا رب انا ما صراحه يعني ايماني جايب اني احط ايدي عشان اؤمن ربنا يسوع المسيح عمل ايه ما ضربوش على ايده قال له خلاص هات ايدك عشان لو هي دي اللي فارقه معاك لو توما متشكك لكن هو انسان عنده استعداد لقبول الايمان طبعا وانسان عمل معجزات باسم المسيح لكن جاله وقت واتلخبط ربنا يسوع المسيح بمنتهى الاتضاع وبمنتهى الحب قال له هات ايدك يا حبيبي فمش اي واحد هنلاقيه اتشك واتهز بقى مبتدع وبقى هرطوقي بقى واخد موقف وبقى ملحد واحنا اللي نل- نلبس له الصفه دي لدرجه انه يصدقها انا ليه بقول الكلام ده لان الكلام ده مش بتاع توما ومش بتاع بعد كده م- مبتدعين مثلا او ناس لخبطوا في الايمان لكن لغايه النهارده مليان في كل حته ويمكن حضراتكم مع خدمة شباب بالذات أو يمكن ايفن وسط أهالينا أو قرايبنا ممكن نلاقي حد ابتدى يلخبط في الكلام شوية وممكن نلاقي من سن إعدادي وده طبيعي إن يظهر شوية أفكار عند الولاد محتاجة رد ال- ممكن منها أفكار تلقائية وطبيعية اللي هو مين اللي خلق ربنا يا ماما وممكن توصل لحد إيه، أنا مش مقتنع إن ربنا يسوع المسيح هو ربنا كلمة مش مقتنع بقى وهنخش في كلمة مقتنع ومش مقتنع ممكن يسألها ب- ببساطة وممكن ي- واحد تاني كبير بقى يسألها عن قراية فإحنا كخدام بل كمسيحيين يصح يكون عندنا أولا الخلفية الروحية ودي أنا واثق إن هي عند حضراتكم كلها بس كمان يصح يكون عندنا خلفية دراسية ولو بسيطة إن نقدر ولادنا اللي في الخدمة نقدر نساعدهم علشان ما يحسوش بلخبطة وكمان أر- لو حد من ولادنا بقى بالجسد او من قرايبنا عندهم شوية افكار محتاجين يسألوا فيها نعرف نرد ونعرف نساعدهم ونعرف ناخد بايديهم يمكن كمان الموضوع ده ليه قدس ابونا داود مهتم بيه الفترة دي لو جه شغل خدمة الكنيسة بس في الغرب كنيسة في اوروبا وفي امريكا نوع الخدمة للأسف الشديد الناس ما بتكتفيش انها تلاقي حد يحبها وتلاقي ناس عايزه تعرفها الطريق المظبوط مش بت... مش كلهم بيدوا ودان لكن في ناس كتير منهم محتاجين حد يوزن العقل شويه على الاقل كمدخل فابونا داود لقى لا مفر من ان احنا ندرس شويه بعمق الحروب التشكيكيه اللي فيها قدر لا باس في- به من العقلانيه او ال- بعد كده لما بتتطور قوي قوي قوي بنسميها الحاد لازم نشوف مدخل للناس دول ويمكن حضراتكم في الفترة الأخيرة بالذات هنا كبلد بقى ممكن نلاقي إن في ال- نغمة اشمعنى وليه واقنعني بقت موجودة على كل المستويات وكل الأعمار مستوى ابتدائي حضانة ثانوي وإذا كانت بادية في مستوى اقنعني بحاج اقنعني و... وأنا لازم أقتنع على إني ليا رأي وليا عقل إذا كانت بادية في كلام سياسي كلام اقتصادي كلام علمي كده، بتوصل لكلام روحي أو كلام ديني اقنعني قول لي ليه طب اشمعنى كده طب اشمعنى الكنيسة دي وبلاش دي طب اشمعنى أروح هنا وما أعملش هنا طب مين اللي خلق فلان طب مين اللي جاب ربنا طب ربنا قبل كده كان إيه وأسئلة كتير من خاصة باللاهوت ربنا يسوع المسيح أسئلة خاصة بطبيعة ربنا يسوع المسيح ده مش بس كده حضراتكم بقى أدرى مني كمان ممكن حد يقولك هو ليه في العهد القديم في حروب كتير كده هو احنا جينا على الحروب وقلنا بلاش الناس تحارب وبلاش السيف ودي دم و- طب ما العهد القديم يشوع اللي كان بيعمله ده ما كان حرب هو ليه ربنا عنده ناس يعدلهم اخطائهم وناس يمسك لهم على الواحده يعني داوود ي- يعمل خطيه كبيره ويزني ويقتل وبعد شويه ربنا يقول له ن- رب نقل عنك خطيتك وحنانيا وسفيرة يكذبوا يموتوا فين عدل ربنا هو تفتكر ان هما ال- الايمان بتاعك وكم واحد اللي يؤمنوا الايمان بتاعك بس هما اللي هيخشوا السماء هو تفتكر ان المناولة دي جسد ربنا يسوع المسيح ب- فعلا احنا لو قعدنا نقول اسئلة من هنا لبكرة لو انا خليت كل واحد من حضراتكم يكتب سؤال على ورقة من اللي ممكن يكون بيسمعها هنجمع بعدد اللي موجود اسئلة مش كده على الاقل طب هل الموضوع ده لما الواحد ياخده كدراسة هل دي بتفقد الجانب الروحي ويستحسن الأمور تتاخد ببساطة وخلاص؟ بصراحة يستحسن الأمور تتاخد ببساطة وخلاص ولكن إذا في حد لخبط البساطة دي لازم نكون إحنا عندنا الإجابة من حق أي إنسان عاقل إنه يسأل ويفهم ويقتنع ويسال لحد الاخر اسال براحتك وعمر ما الكنيسه هتيجي تقول له لا بص الموضوع ده ملوش اجابه بقى انت لازم تاخده كده من غير ما تسال لا هو الانسان هيقتنع بس لازم يبقى عارف ان هو هي- اقتناعه ده ويبقى ساتسفايد كل حاجه ان هو كده ما جابش الاخر برضه انه لو درس في الموضوع اكتر ممكن يطلع سؤالين ثلاثه تانيين الموضوع مش هيخلص لان هو بالاصل بيتاخد بالايمان وبالبساطه زي ما الآية الجميلة اللي في عبرانيين اللي متكونة من كلمتين اللي تقول إيه بالإيمان نفهم مش بالفهم نؤمن هي الآية تقول إيه بالإيمان نفهم يعني الإيمان الأول بعد كده تلاقي كل حاجة اتفهمت لكن لو واحد متشكك في الإيمان ده why not خلاص تعالى نتكلم علشان كده هدي لحضراتكم دلوقتي مقدمة في إن جاز التعبير سميناه علم يعني علم الدفاع العقيدي أو علم ال apologetics مجرد مقدمة لأن الموضوع كبير وواسع جدا وبره سبقونا جدا وابتدوا يعملوا برامج وكتب ويمكن بره في أمريكا في قناة تشبه قناة أغابي وسيتي في كده مخصوصة فيها برامج كتيرة جدا للإجابة على الحاجات دي ما بتخلص وبقالها سنين ولسه هتكمل سنين والأسئلة مش هتخلص لأن اللي عايز يشكك هي... هيطلع كلام لكن يصح يكون عندنا ولو مبادئ بسيطة للرد وللإقناع ولو الواحد في مرحلة تشكيك أكبر ليه برضه إجابات أكبر وأكبر ليه إجابات كل حاجة ليها إجابة علشان الإنسان من حقه يسأل ومن حقه يفهم إذا سمينا الموضوع كتايتل للمحاضرة وقلنا نسميه حرب الشك حرب ان الانسان تجيله افكار فيها نوع من الشك لو س... لو في ناس كتير ممكن تتحارب بالحرب دي لكن هم متقسمين لانواع النوع الاولاني نسميه نوع المخدوعين يعني ايه المخدوعين يعني ببساطة واحد دخل من ولادنا دخل على النت فتح سايت فيه شوية تشكيكات وراها شوية أدلة مت يعني انجاز التعبير متحبشه بكلمتين انجلش كده فالولد حس ان الموضوع كبير واه صحيح احنا لو قلنا ان الكل كبير ليه اللي اكبر منه يبقى بالمنطق لو دي قاعده يبقى لو قسنا وحطينا كلمه كبير مكانها ربنا يبقى اللي اكبر منه لازم يكون موجود ولا يبقى في حاجه غلط في المنطق وبالانجلش لو الواحد فتح الموضوع ده هيلاقي الاجابه وبيقول وافتح السايت وادخل على هنا وبوزه و... تلاقي الواد اتلخبط لكن الحقيقه هو مش مبني على حاجه هو اتلخبط بس اتلخ... يعني حد لخبط له دماغه ممكن عن طريق النت او ممكن عن طريق واحد صاحبه ممكن ليها مداخل كتير هنعرف المداخل لكن هو ما هو الا انه جاله شويه افكار زي ما ولادنا في سن اعدادي كده يبتدوا يسالوا الاسئله ماما هو مين اللي خلق ربنا هو كان في مين قبل ربنا هو ربنا يسوع المسيح هو ربنا طب صاحبي اللي معايا في المدرسه اللي بيؤمن بدين تاني ده بيعبد الشيطان ولا هو مين ده هو لسه ما يعرفش متشكك شوية لكن في نوع تاني بنسميه المتشككين المتشككين دول ايه واحد ابتدت الاول عنده بفكرة بس خد الموضوع جد شوية فابتدى يجيب كتب وابتدى يقرا حبتين وتلاقي النوع ده قاعد مش على بعضه كده مش م... مش مستريح يقول لك انا نفسي اقعد مع حد فاهم طب في عندكم حد من الاباء اقدر اقعد معاه لا بس حد يكون قاري شويه عشان انا مش مقتنع باي حاجه او واحد يجي يقولك ليا واحد صاحبي آه، ليه اتنين اصحابه في الجامعه آه، دماغهم مش مظبوطه شويه لخبطوا له دماغه بس ابتدى يبعد عن الكنيسه ما بقاش بيحضر مدارس الاحد انا صراحه انا اعرف ان بقاله حوالي خمس ست شهور رافض يتناول رافض مش مش مش بيتناول رافض يتناول وبيقول أنا نفسه يقعد مع حد من الكنيسة لأنه متلخبط مراته حتى حاسة إن هو مش عارف إيه إيه، ولاده مستغربينه اه ده خد الموضوع جد شوية من الخبرة البسيطة كده في مصر يكاد يكون 80% النوع الأولاني مخدوعين يعني متلخبطين شوية ويمكن 20% أو 15% النوع التاني المتشككين اللي هو ابتدى يقرا شوية أو يخش شوية على بعض الأفكار اللي بجد وابتدى الموضوع يكبر في دماغه وابتدى يتخدع ويتلخبط وعادة النوع اللي وصل للمرحلة التانية مازال عنده مدخل هو نفسه عايز يرتاح لأن الإيمان بوجود الله دي حاجة مريحة للإنسان فطريا حتى من ضمن الإجابات الفلسفية العميقة بس دي بقى ممكن ناخدها في محاضرة تانية أو نبقى ناخدها في محاضرات كتيرة إن إحنا بن... ال- الشخص اللي بيدافع عن الإيمان بيحلل طبيعة الإنسان طبيعة الإنسان محتاجة ترتاح ترتاح إزاي من ضمن الحاجات اللي تريحه إنه يؤمن إن في قوة من حقه يكلمها ويتكلم معاها وبتسمع له وتقدر تضمن له مستقبله وتقدر تقف معاه وهيبقى معاها في السماء وفي حياة بعد الموت دي حاجات فطرية طبيعية في الإنسان لو الواحد عاند إنه يقاومها مش بيبقى مبسوط مش بيبقى سعيد ودي في حد ذاتها دليل على إن اللي جواه كان صح فالمتشكك لسه عنده مدخل هو لسه بيدور على الصح فين في نوع تالت بقى الأصعب وهو نوع المعاند المعاندين يعني لو النوع الأولاني بنسميه المخدوعين النوع التاني متشككين خدوا الموضوع جد شوية الموضوع التالت المعاندين يعني ايه معاندين يقول لك فلان آه، بقاله سنين ما دخلش الكنيسة ويقول مش عايز يقابل حد من الكنيسة وحاول كذا حد يروح له ما بقاش بيفتح له هو دلوقتي سافر فرنسا وعايش هناك و... مثلا يعني كان ليا واحد صاحبي ايام المدرسة كنا في ثانوي وكنا مهتمين بالعلوم قوي وكنا بنجيب مجلة اسمها Scientific American مترجمة الكويت بتترجمها اسمها العلوم مجلة يعني علمية جدا كنا نقعد نكتب ونعمل ومش عارف ايه فكان ليه واحد صاحبي وكان مسيحي وبعدين جت وقعت في ايديه مقالة سمعت معاه قوي بقى المقالة بتقول ان في واحد بره عمل container كده ازاز مقفول ومحكم جدا وعرف يمتص منه الضغط الهوائي وبعدين عمل جواه زي سبارك كده كهرباء وفضل من غير ما يعمل حاجه كده من غير ما يكون جوه في اي اكل وشرب او حتى هواء هي فاضيه غرفه مفرغه ابتدى بعد مش عارف كام سنه ولا ايه بالميكروسكوب عرف يطلع خليه حيه جوه ال container دي مع ان ما كانش في حياه جوه يعني اللي جوه ده فضى يا دوبك ولد كهرباء بس والكهرباء مع تف... قعدوا بقى يحللوها الكهرباء مع ثاني اكسيد الكربون تفاعلت طلعت عملت طلعت خليه حيه في الاخر قال بس امسك خليه حيه من لا شيء اهو ولا في حاجه ولا في محتاجه يبقى ممكن الخليه الحيه توجد نفسها بشويه كهرباء وشويه هواء والهواء والكهرباء دول موجودين منذ الازل وفي نظريه بتقول ان الكون اوجد نفسه ومش عارف ايه وكلام كبير الولد خد الكلمتين دول وسمعوا عنده قوي وفين وفين خلصنا ثانوي ودخل هو كلية ال... دخل كلية ودرس وبعدين دخل القسم الفرنساوي فيها وبعدين سافر على فرنسا وفين وفين بعد سنين سنين طويلة جدا كنت أنا كبرت وهو كبر ولقيته راجع نمر رقم تليفون بيكلمني غريب برد أنا فلان الفلاني مش مصدق نفسي ممكن أتناول فبقول له يا فلان انت ال... ايه عايز اشوفك ان انا اللي اعرف اخر مره سبتك كانت ايام الشعلة الكهرباء وال ثاني اكسيد الكربون قال لي اسكت مش بعديها بكام سنه نزلوا نزلوا مقاله بتكذبها وطلع ان ال container اللي جوه ده هو صحيح مفرغ من الهواء لكن لقوا كان جواه الغلطه ان كان الع- بالرغم من تفريغ الهواء لكن كان في فيروس لا يورد لا يوجد موجود وهو ده اللي كبر مع وجود بيئه متاحه من ال- ثاني اكسيد الكربون ولا مش عارف ايه كبر واتغذى وابتدى ينمو ينمو لغايه ما كون حلي- خليه حيه والكلام طلع مش مظبوط قلت له انت ضيعت عمرك ده كله ورحت وهو عاش في فرنسا بقى بعد ما قعدت معاه عاش عيشه اللي بنسميها الايه بالظبط البوهيميه العيشه اللي هو بقى عايش على عارفين تلاقوهم نايمين على آه، في الشارع على مش ع- على على مثلا ستاندات كده وشعره طويل وعمال بينادي في الناس عيشه غريبه جدا عاشها مع انه انسان رائع يعني الحقيقه هو الفكره ان حد الفكره لخبطته مشي وراها وطلعت هي كدبه في حاجه غلط فيها هي كدبه لان هي مواضيع علميه تطلع صح النهارده تطلع غلط بكره لكن ممكن على حس الكلمتين دول الواحد يعاند وياخد الموضوع على اعصابه ويقفل وبنشوف من ده كتير وانا يمكن واثق ان مثلا نص حضراتكم في في باله حاضر ذهن حد قريب حد في خدمه حد في غيره ابتدى يتشوش انا استغربت ان في ان في احصائيه لسه قاريها من ثلاث ايام في الاهرام وقاريها اقول من اسبوعين كده قريت سمعتها في التي في ان ممكن يكون العدد في مصر تضاعف جدا ووصل ما يقرب من 2 مليون شاب 2 مليون شاب مش هنك... مش هنسمي كلمه ملحدين لان ملحدين دي كبيره قوي على اللي هم فاهمينه هم يا دوبك في المرحلتين الاولانيين دول الملحدين دي مرحله كبيره قوي هم مش مش واصلوا لها ومش هيوصلوا لها بسهوله دول الجماعه اللي بره اللي زي هقول لكم شويه اسماء كده وشويه اكزامبلز لكن عدد مقارنه بالاول لا زاد بنسبه كبيره واحد قال 37% كانوا قروها رقم كبير ويمكن ده بيحصل مع تغيرات البلاد او ان في حد بي- بيراجع افكاره في السياسه وفي الاقتصاد و... طب ما يعيد افكاره في الدين كمان ممكن لكن وماله ننا- نتناقش مفيش حاجه تمنع يعني اذا كانوا الانواع متقسمين مخدوعين ومشككين ومعاندين تعالوا نفكر في الاسباب ايه الاسباب الممكنه اللي تخلي الواحد ي... ي... يبتدي طريق من الطرق دي الحقيقة من برضو أنا خبرتي بسيطة في المجال لكن إن كان من الخبرة اللي بسمعها أو اللي بقراها أو من الناس اللي قعدت وعلموني في بعض الأسباب مشهورة بتخلي الواحد يمشي في السكة دي إيه أشهر الأسباب؟ أشهر الأسباب سبب الخطية تستغربوا يعني تقولوا هو كل موضوع بقى لازم تطلعوا حاجة روحية يعني وراها لا هو فعلا أكاد أقول لكم ت- يعني سبعين ستين في المية من الأفكار دي بتتسرب جوه الإنسان بناء على تمسكه شوية بخطية ما ساعات يكون مثلا إنسان مش قادر يقاوم شهوة جواه ضميره وجعه جدا من كتر ما الشهوة دي ابتدت هي اللي تحركه مش قادر يتحكم فيها وابتدى يقاومها بكل الطرق وياخد تدريبات ويمنع ويسوي ويحاول ومش جاي معاه فتلاقي التفكير التلقائي اللي جاله طبيعي لراحة ضميره ان اللي انت بتعمله ده مش غلط ما هو مش قادر ي- يبطل الحاجة المعينة دي فبالطبيعي ضميره من جواه عشان يرتاح يقول اللي بتعمله ده مش غلط مين قال كان هو غلط ايوه بس الكتاب المقدس بيقول غلط هيبقى الكتاب المقدس غلط أه ربنا بيقول غلط لا يا ما فين قالك ان ربنا موجود اصلا لو ربنا موجود وانت عندك الاحساس الميل الطبيعي للحاجه اللي انت متعود عليها دي يف... هما يقولوا يعني اسف في التعبير فليمت الله لكي احيا انا ويمكن بالذات لو بين قوسين نحدد ممكن تكون من ضمن الخطايا اللي معروفة في- حتى من أيام العهد القديم هي خطية النجاسة اللي تحول الإنسان من كتر الشهوة والنزوع اللي جواه وعدم قدرته إنه يقاومه مش قادر يعترف إن ربنا ممكن يكون موجود وبيقوله اللي بيعمله ده غلط ما أنا مش هقدر ما تقوليش لأ وما تقوليش غلط وما اسهل تبريرات الشيطان في الوقت ده على طول في الودن دي تيجي ما هو ده احتياج طبيعي من الناحيه دي ما هو لو كانت حاجه فعلا غلط ما كانش ربنا سابك تتعذب كده من الناحيه دي ما اصل هي يمكن مش معقول يكون كل الناس كده وانت الوحيد اللي هتبقى مش كده ومن الودن دي طب ما هو حتى شوف ما فيش حاجه في الكتاب المقدس بوضوح كده بتقول ما تعملش كده هو بتقول الزنا يعني الواحد يكون متجوز ويغلط باشي غلط لكن لو ما فيش ايه تقول وما اكتر الحروب ما خلاص طالما فتح الباب هيلاقي الودان من هنا ومن هنا اتملت فكتير جدا بتكون الخطيه مدخل اقول لكم مثال في العهد القديم اقول لكم مثال فاكرين لما موسى النبي طلع فوق الجبل علشان ياخد الوصيه بتاعه ربنا الناس اللي معاه ومنهم هارون المفروض ناس يعني شافت بقى عشر ضربات وشافت خروج وشافت بحر بيتشق وقصه لكن بالرغم من كده موسى غاب شوية نزل لقاهم عاملين صنم وبيعبدوه والصنم يقولك كانوا يع- يعبدون ويلعبون كلمة يلعبون دي تعبير مهذب جدا من الكتاب المقدس عن النجاسة لأن هم اتعلموا من أيام مصر إن الخ- العبادات الوثنية دايما مصاحبة بخطية نجاسة جماعي كده فمن كتر تعودهم على كده اما صدقوا موسى غفل شويه عايزين يرجعوا للحاجه تاني غصب عنهم مش عارفين طب ونرجع ازاي طب وربنا اللي خرجنا لا لا مفيش ربنا مفيش ربنا العجل العجل هو ربنا ميول ميول للخطيه مش قادر يبطلها وتضحكوا ساعتها ان ده ان موسى ينزل يقول لهارون ايه اللي انت عملته ده اغيب عنكم شويه ارجع عامل الاقيك عامل عجل للناس بتعبده وبتسجد له وتقول انت اللي خرجتنا من ارض مصر يقوم يجاوبه اجابه عجيبه الشكل يقول له اصل هما خلعوا الذهب والذهب كان في ايديا شوفوا ايه ثم دخل الذهب الفرن او مش عارف ايه ثم خرج عجلا ذهبيا فسجدوا له يعني انا ماليش اي دعوه في حاجه هي موضوع جه تلقائي هو دخل لوحده طلع لوحده والناس سجدت لوحدها الموضوع ما تح- قدرناش نتحكم فيه هو ما قدرناش نتحكم فيه بس لان في خطيه زقاهم فالسبب الاولاني هو الضمير عايز يقول ربنا مش موجود عشان انا ارتاح انا عايز ارتاح يبقى ربنا مش كل شويه يقعد يعذبني كده ساعات للاسف الشديد نسمعها على لسان ولادنا الصغيرين نقول له مثلا لا يا حبيبي الخروجه دي بلاش لا ال- الالعاب دي بتاخد وقت وبتاخد وقت المذاكره الصاحب الفلاني بيعلمك حاجات مش كويسه ما تلبسيش اللبس البايخ ده لدرجه ان هو الولاد بقى يجوا يقول لابونا مره احد الاباء الكهنه عندنا في الكنيسه كان بيقول لي بيقول لي الولد جاي يقول لي هو انا كل ما حاجه تعجبني تطلع انها مش عاجبه ربنا يعني طب ادونا فرصه ان حاجه من الحاجات اللي عجباني دي تطلع صح فهو اللسان حاله بيقول كفايه ربنا انا عايز اتبسط فلو كانت بخطيه ليها شهوه وليها ميول بتبقى صعب التحكم فبالتالي بيرفض الله من عقله يرمي بقى الحته دي طب في اسباب تانية في اسباب تانية السبب التاني المشهور الحرمان من الحب في كتاب هو اجنبي آه، آه، انجلش ومترجم عربي واخد قصص الناس اللي هم رؤساء الالحاد في العالم الاسماء الكبيره بقى المشهوره وواخد قصصهم قصه قصه تلاقي في كل قصة واحد تلاقي فيه حاجة كده غلط في التربية اللي اكتشف ان مامته ما طلعتش هي وامه الحقيقية اللي كان باباه سابهم وهم صغيرين واللي مش عارف مين كان عايش ازاي مراته سابته حصل ايه حاجات كوارث في الحب وفي الامان حصلت له من وهو صغير فبالتالي هو بالنسبة له صورة الأمان الكبيرة اسمها ربنا هو كمان غلط بابا غلط ماما غلط المجتمع غلط انت كمان غلط وبقى رافض وبقى من حيث الباب لا يسمح ان هو يدي حب لانه ما خدش حب وكون انه قفل انه يدي حب بطبيعة الحال ضميره اللي بيتحرك بسهولة ناحية الغلبان وناحية انه عايز يرفع قلبه لربنا وناحية الاتضاع وعايز يكلم قوة اكبر منه بتحبه وناحية اقتناعه بصليب وسفك دم وفداء ما بقتش موجودة المبادئ دي هو غريب عنها فللأسف من ضمن أسباب مداخل الفكر الإلحادي أو الفكر المشوش هو فكر إن الواحد يكون عنده حرمان من الحب أو الديبريفيشن ده ناخد حاجة كمان من ضمن الأسباب التجارب القاسية ربنا بيسمح بالتجارب للكل وهو وعد وقال إنه بيدي مع التجربة ها المنفذ ولا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون أن تحتملون ولكن عدو الخير بالرغم من تكون التجربة على مستوانا وربنا عارف ان فلان الفلاني اللي عنده دلوقتي 35 سنة وهيحصل كذا في بيته وجوازه وسنة 2013 هيحصل ومظبط له اموره دي هي الامور الفلانية دي لو جاله التجربة الفلانية دي من براها هيعرف يحتملها وهيبقى بيها قديس وربنا مقدرها جدا لكن وجود التجربة دي في حياته هو ما خدهاش من حيث التجربة اللي جاية من ربنا فهيبقى قديس هو للأسف دخلت مع دخلة بقى ويمكن عدو الخير بفكرة ويمكن واحد صاحبه بحاجة وابتدت الأمور تسخن معاه وعادة بيكون الإنسان بعيد سنة عن ربنا بعيد سنة مش الكل بس عادة بتكون بعيد سنة فما يستطيعش انه يتحمل التجربة فيما يستطيعش إلى حين ودول كتير وإحنا منهم ما يستحملش التجربة إلى حين لكن يرجع لكن في منهم اللي بتسرح بقى لا ربنا عمل فيا كده ربنا ده مش موجود يستحيل يكون ي- ي- يك- يح- يجرح ويحرق قلب ام على ابنها كده مستحيل ده يكون ربنا اللي اتصلب مفيش حاجه اسمها كده ما تضحكش عليا مره واحده قالت لابونا بولس كده وقالت له ما تقنعنيش ان انا ابني الوحيد اللي يموت دلوقتي ده حنيه من عند ربنا انا مش عايز اكلمه ما تقوليش اروح دلوقتي اقول ابانا الذي و- ويتقدس اسمك وياتي ملكوتك والكلام ده ما تقوليش كده ابونا بولس قال لها طب وماله روحي واقلبي الصوره وقولي له انا هحط صورتك في الحيط مش عايز اكلمك تعمل كده في ابني تعمل فيا كده ابونا يقول ثلاث ايام الست القديسه دي جت قالت له ما قدرتش احتمل وانا اللي صالحته قلت له آه ربنا اعطى الله اخذ فليكن اسم الله مباركا هو انا مش هعرف مصلحتي فين اكتر من ربنا هو ده الشخص المبني ايمان قوي لكن في لا وساعات الامور تعكس معاهم فيكون من نوعيه التجربه القاسيه اللي ساعات توجعه حبتين من ضمن الاسباب انهيار القدوه يعني زي ما واحد كان مثلا بيثق جدا في معلمه اللي في المدرسه مثلا وابتدى يم- يقلده حتى الأ- الشباب ممكن يلبسوا زيه ويعملوا حركاته مره واحده طلع الشخص اللي هم متمسكين بيه جدا ده آه، شخص حياته مش سويه و... وليه ليه تصرفات مش مظبوطه وحتى نقول مثلا دخل السجن مثلا يعني انهيار القدوه دي الانسان بي... بي- بيراجع كل افكاره عشان يكون كل اللي انا كنت فاكره كان غلط بما فيهم ربنا من الدين كله بقى ولا ايه ويمكن ده حال يشبه اللي احنا فيه دلوقتي احنا الدنيا كانت ماشيه في سكه ومره واحده طلع كل الرموز اللي قدامنا غلط كل الدنيا غلط الناس كلها بتاع مش عارف ايه الكلام الكبير ده خلى الشباب تقول طب ما يمكن احنا اللي غلط ولا هم اللي غلط ولا في ايه يمكن المسلمات غلط فانهيار القدوه بتخلي الناس تتلخبط اعرف ناس اصدقائي في الفتره الاخيره بالذات فعلا اتشوشوا جدا وهم اصدقائي وناس يعني ليها بعد كويس وليها حتى اجتماعيا ناس كويسه جدا لما ابتدوا يتشوشوا جدا وابتدوا يرجعوا يراجعوا مسلمات بديهيه في حياتهم من ضمنهم الروحيات او الدين او غيره انهيار القدوه من ضمن الاسباب كمان المشهوره للاسف الكبرياء الذات واحد معتز بنفسه جدا فابتدى يثق جدا في افكاره وبالتالي ابتدى يشك في كل حاجه هو عايز هو اللي يقتنع اقنعني ما اراه هو ما اصدقه وما اقتنع بيه هو ما اؤمن به ما تدخليش مدخل تاني وتقول لي آه، خليك بسيط لا ما ربنا مش انت بتقول حتى لو سلمنا ان في ربنا موجود طب عمل لي عقل ليه يبقى لازم اقتنع ويبقى هو ده انتوا عارفين القاعدة العامة بتاعت او القاعدة اللي طلعها واحد مشهور يقول انا اشك اذا انا موجود عارفين دي اصلها ايه اصلها ايه اصلها ان الراجل ده كان مبدأه الشك في حياته فابتدى يشك يشك يقول ايه انا اوجع لكم دماغكم شويه بس اديكم مثال من الناس دي بتفكر ازاي يقول انا اشك في ايه اشك ان انتوا موجودين مين قال ان انتوا مش حلم هو انا مش في الحلم بحس ان الحاجات اللي بشوفها دي حقيقيه بس بفوق بعد فتره طب ما هو يمكن حضراتكم حلم وانا هفوق بس كمان فتره ويطلع ان انتوا ما كنتوش موجودين ولا حاجه انا اللي بيتهيألي كلام آه، مجانين مش كده او يقول مثلا مين قال آه، ان اللون ده احمر ما هو يمكن انا شايفه بطريقه وحضرتك شايفه بطريقه تانية احنا اتفقنا واحنا صغيرين ان كل ما نشوفه يبقى اسمه احمر بس احنا لو حللناها بالظبط الشبكيه بتاعتك شايفاها ازاي يطلع ان ان الاحمر بتاعك هو الاخضر عندي والاخضر عندي هو الاحمر عندك يبقى ده حتى ما نقدرش نسلم ونقول ان ده لون مفيش حاجه اسمها لون انا اشك حتى في اللون وفضل ماشي في الدوامه دي بقى انا اشك في الوجود انا اشك في الناس انا اشك في اهلي انا اشك في الالوان انا اشك في الحضور انا اشك طبعا قبليهم كلهم جاي ربنا يعني دي سهله بقى طبعا اذا كان وصلت اللون الاحمر يبقى اكيد في ربنا جه في الاول لدرجه ان هو قال طب ايه الحاجه الوحيده اللي تؤكد لي ان انا عايش ما انا مش واثق فيكم ومش واثق في الهوى ومش واثق في وجودي تخيلوا قال ايه الحاجة الوحيدة اللي تدل ان انا ليا كيان فعلا وانا موجود هو ان انا بشك فراح مطلع الجملة بتاعت انا اشك اذا انا موجود عرفتوا اصلها منين اهو كل الابولوجيتكس وجع الدماغ ده بقى فاستعدوا اللي ناوي يمشي في السكة دي معانا بي... بيقابل حاجات تحس ان هي جنان لكن للاسف في ناس مقتنعة بكده وماله يقتنعوا ونقعد نتكلم المهم احنا ما نتجننش معاهم بس السبب الأخير ولكنه أضعفهم المشككين إن يكون في ولدين كده معاه في المدرسة اللي خبطوا دماغه أو واحد صاحبه معاه في الشغل ملخبط بالذات لما يكونوا قدوة كويسة تستغربوا يعني تلاقي واحد معاك في الشغل ممكن حضراتكم يبقى في ناس عارفة حد كده مثلا واحد معاك في الشغل محترم جدا ما يكذبش ابدا عمر ما تطلع حاجة غلط من بقه عمره ما ي... ي... ي... ي- يرمي كلمة مش صح آه، امين جدا في شغله لكن هو الحقيقة ما بيعترفش ان ربنا موجود اصلا هو عايش كده تقول له انت يا- ب- انت ايه ديانتك او غيره ما تقول- الموضوع ده الم- كفايه الواحد يعيش بالاخلاقيات فيستحق الاعجاب وفي الغرب كده اوعوا تفتكروا الناس ال- اللي ليهم فكر الحادي في الغرب هم ناس عايشين بالطول وبالعرض وحياه بايظه يعني انا اسف في التعبير مش الكل كده في فعلا كده كتير بس مش الكل يعني في كتير بيكون ال- الحاد مخرج للخطيه والحياه المستهتره دي لكن في كتير عايشين بلا كذب مستحيل اكذب مستحيل اكون انسان غير امين ليه ليه اعمال خيريه كمان ومش عارف ايه وكل حاجه بس هو لا يؤمن بوجود ربنا فالنوع ده يبرجل الله طب ما الناس كويسه اهي فاهمين الفكره ان كنا اتكلمنا في الاول اراجع معاكم الانواع قلنا في مخدوعين وفي متشككين وفي معاندين وقلنا الاسباب في الخطيه وفي الحرمان من الحب في التجربه في غيره دلوقتي تعالوا نشوف السلايد اللي وراها المظاهر المظاهر ايه هما نوعين بس اللي هيتكتب قدامكم هما دوريات كتير بس هما نوعين النوع الاولاني يسموهم اللادينيين يعني مالهمش دين التاني معلش نكمل وهتطلع واحده كمان النوع التاني هي مسميات على فكره هي مجرد مسميات يعني النوع التاني يؤمنوا بحاجه اسمها اللا الوهيه يعني الاولين دول اسمهم اللادين يؤمنوا باللا دين النوع التاني اللا الوهيه طب ايه الفرق وكده هقول لكم النوع الاولاني بنسميه اللادينيين او اللادين لا يؤمنوا بوجود دين ايه معناها دي اللادينيين متقسمين لثلاث دوريات الثلاث دوريات دول فيهم ايه احنا يمكن لما نقراهم نفهمها اكتر النوع الاولاني اسمه ملحدين النوع الثاني اسمه لا ادريين والنوع الثالث اسمه الربوبيين اللادينيين يعني يقولوا بص من الاول كده ما تجيبليش دي ما تجيبليش سيره الدين وطلعوا الجمله المشهوره الدين افيون الشعوب يعني ايه الدين افيون الشعوب يعني الدين ده هو الحاجة اللي الواحد بياخدها عشان يرتاح وينام كويس ويحس ان ربنا معاه وبيحافظ عليه وده كله ضحك على الدماغ وهو الدين ده عبارة عن افيونة انت خدتها عشان بس تعيش مرتاح الدين عبارة عن حاجة انت بتاخدها لراحتك الشخصية لكن مش شرط تكون حقيقية انت بتخدر بيها نفسك عشان تعيش ما بس مش وجع دماغ لكن لو شغلت دماغك كما ينبغي هتلاقي ان مفيش دين ولا حاجة ده اللي عايزين يقولوه ودلوقتي بقى الصيغه الاكتر ال- اللهجه الحديثه للكلام ده يقولوا ايه يعني دين افيون الشعوب ده من سنين لكن اللهجه الحديثه الدين آفة المجتمع يعني ايه آفة المجتمع يقول لك افتح الجورنال كده صفحة الحوادث والصفحة الأولانية بكل الكوارث اللي في الدنيا هتلاقيها بسبب الدين واحد متحمس لدينه شوية فموت أخوه واحد بلد حربة بلد بوذيين حرقوا مش عارف مين فين عملوا ايه تخيل الحياة بدون دين ايه رأيك مش كانت تبقى احسن ايه رأيك لو كل واحد عايش بالاخلاقيات العامة واجمعنا كلنا على ان ما نكذبش ما نحلفش ما نشهدش زور شوية قواعد كده بس فيش حاجة اسمها دين ايه رأيك مش كانت تبقى الدنيا احلى ما كانش بقى على الاقل يبقى في الحروب دي كلها اطلع لك شوف بقى يخش لك اطلع لك بالبراهين وبالعدد في كام واحد مات عشان خاطر دينه او عشان خاطر اللي قدامه مش عاجبه دينه هطلع لك ملايين ايه رايك لو ما كانتش تبقى في الحروب دي مش كنا نبقى في سلام اكتر ايه رايكم في الكلام ده دول اسمهم اللادينيين هو للاسف النهارده اسئله بس الاجابات لازم نعمل لها محاضره اخرى النوع الاولاني يس- اسمه الملحدين الملحدين دول اللي احنا نعرفهم او نسمع عنهم اللي يقول ليهم اشكال كتير بس اشهرهم ان مفيش ربنا ربنا مش موجود نوع تاني هو ده بس النوع الملحد لا في انواع تانية في واحد يجو- يقول أم، في اله بس احنا ما نعرفوش ومش لازم ندور عليه ومش عايزين اسف تعبير معلش انا بقول حاجات كثيره فيها زياده شويه واحنا بغنى عنه يعني وساعتها طلعوا الكلمه المشهوره يقول يا ابانا الذي في السماوات ابقى في السماوات مش عايزين هنا اسف برضو تاني مش عايزين وجع دماغ سيبنا نعيش زي ما احنا عايزين وانت خليك في السماء فهم بيع... مؤمنين ان في ربنا لكن ربنا مش لازم يتدخل في حياتنا عايزين نعيش الحياه اللي احنا عايزينها ربنا في السماء ويمكن كمان نروح له بعد السماء وكل حاجه موافقين بس مش لازم دلوقتي يتحكم فينا يقول لنا نعمل ايه دول نوع من الملحدين اه نوع من الملحدين ربنا موجود لكن احنا ملناش دعوه بيه في نوع تالت يعني في نوع بيقول مفيش ربنا دي سهله عارفينها ربنا مش موجود والحياه بتسير نفسها بنفسها والقوانين اللي حطها والأو- والكون اوجد نفسه والكلام ده على فكره ده اقدمهم يعني ده النوع اللي دلوقتي بقى فيه منه ناس قليلين اللي بتؤمن بيه النوع التاني اكتر اللي هو فيه ربنا بس ملناش دعوه بيه خليه يبقى ربنا في السماء واحنا على الارض النوع التالت غريب قوي النوع التالت يقول لك كل حاجه ربنا يسموه pantheism theism يعني theo theo الله pantheism يعني كل حاجه pan يعني كله كله ربنا الاولاني خالص كان اسمه atheism يعني مفيش ربنا a لما تيجي يبقى بتنفي atheism مفيش ربنا pantheism يعني كل حاجه ربنا فيقولوا احنا نعبد ال- الكون انت تعبد الشجر والحيوان والطبيعة والجمال والخير والمش عارف ايه واحنا نفسنا نستحق العبادة احنا انسان الانسان ده ليه قيمة ده مش عارف ايه ومن هنا بقى تطلع مبالغة شديدة في حقوق الانسان ودي حاجة كويسة مبالغة شديدة في الحفاظ على البيئة ودي حاجة كويسة بس ساعات ممكن يكون مبدأها الاولاني ان دي هي الله الله هو هو احنا مش ضله على الارض لا هو ده الله ناس تانية تقول الطبيعة هي الحقيقة أنا بشتغل طبيب فكتب كتير من كتب الطب ال English دلوقتي ما يقولكش مثلا God عمل الإنسان ال anatomy بتاعه كذا ولا ولا مثلا ال anatomy حتى يبتدوها ال anatomy كذا من أولها لا يقول لك nature makes كذا nature ده بالنسبة له هو الإله ال- الطبيعة احنا ما نعرفش هي ايه الطبيعة دي الطبيعة أوجدت نفسها فهي الله لكن مفيش شخص اسمه ربنا هي الطبيعة على بعضها انواع واشكال من الالحاد اللي هو النوع الاولاني ده النوع الثاني اسمه اللا ادريين لا ادريين جاي من كلمه ايه لا ادري لا ادري يعني لا اعلم مش كده فلا ادريين يعني ما نعرفش ومش لازم نخش في المواضيع دي وما توجعش دماغنا من الاخر قول له طيب مين الصح قال له كله صح يا سيدي ما حدش صح ملناش دعوه برضه لا ادري ومش عايز ادري النوع الثالث الربوبيين ايه هم الربوبيين طب ما فيهم كلمة ربنا اهو الرب اهو يعني فيها كلمة تدل ان هم مؤمنين بالربوبية دول مؤمنين ان في ربنا فعلا في ربنا لكنه مش شخص ربنا ده قوة بتسير الطبيعة دي ومش متحكمة فينا هي عملت قوانين للطبيعة فبقت هي اللي تمشي يعني اللي كبير في السن يعيا واللي يت- يتخبط بعربية يتعور واللي وهكذا طبيعة ماشية والطبيعة دي اللي احنا بنعبدها تشبه ال naturalism اللي احنا كنا بنقولها من شوية ال nature دي فالربوبيين دول مش ال nature هي هي الله لا هو في الله فعلا بس الله ده طبيعة ده قوة ده حاجة هيمنوي ه- هيمن يعني مش مشخصنة يعني مش مشخصنة مش مش شخص وس- وساعات كتير احنا بنفقد كتير انا اسف يعني اقول الكلمه دي بين قوسين برضو حاجه روحيه احنا الانسان بيفقد كثيرا جدا لما يتعامل مع الله على انه فكره ويصبح قديسا يوم ما يتعامل مع الله على انه شخص شخص معاه موجود دلوقتي بكلمه معايا وانا قاعد اكل وانا في العربيه هروح اكله واخده جوايا واكلمه وهيتدخل في اموري وهيتحكم في حياتي وهيضمن لي مستقبلي وهرتاح وانا في حضنه انه شخص تفرق معايا قوي هما من الاول كده لا هو مش شخص غير مشخصن اللا الوهيه ايه اللا الوهيه اللا الوهيه لو حطيت لكم امثله هتفهموها شويه اللي هي زي البوذيه والهندوسيه وغيره اللي هي ايه معناها ان مفيش اله لكن لازم نبحث دايما على السمو وعلى الاخلاقيات وعلى النيرفانا وعلى اليوجا وعلى غيره يعني مش بعيدا عن الله بقى احنا لازم نسمو كل حاجه فما ح- فلازم نحب الخير للناس لازم نزهد في الدنيا معاني حلوه قوي لكن من غير مسمى ان ربنا بيقول لنا كده فهمتوا ال- حضراتكم التقسيمه الكبيره هي لا دينيين لا اولين وتهدون احنا هنا في مصر الشباب اللي بقول لكم إن احصائياتهم نا- زادت وكده مين في دول ولا واحده غالبا هم حاجه من الحاجات الاولانيه خالص يا دوبك المخدوعين المتشككين لسه بنعمه ربنا مبارك شعب مصر لحد النهارده يمكن بكره واحد يونيو دخول السيد المسيح ارض مصر ما زال مبارك شعبي مصر حتى وان كان في بعض الافكار بدات تتسرب لكن كلها يعني مقارنه باللي بره ما- بسيطه خالص الناس دول بيبقوا ناس واخدين موضوع عن دراسه وعن آه، تحدي اخر سلايد هناخده مع بعض المجالات المجالات يعني مجالات التشكيك هقراهم بسرعة وهناخد مثال صغير في خمس دقايق ايه المجالات المجال الاولاني الكتاب المقدس فيتكلم على الكتاب المقدس يقول لك الكتاب المقدس مليان تناقضات بص افتح اخبار ايام التاني الاصحاح الكذا مكتوب ان داوود كان عنده 30 آه، آه، قائد جيش افتح ملوك الاول الاصحاح التاني يطلعوا 300 ها هتقولي وقع صفر بقى ولا ايه هو مش كلمه ربنا المفروض يكون حافظ عليها آه. امسك الحق اخطاء يبقى الكتاب المقدس محرف يبقى في حاجه غلط لو كتاب ربنا المفروض ما فيهوش ولا غلطه وزي ما قلت لحضراتكم الهجوم على الكتاب المقدس الثاني يقول ايه حكايه الحروب اللي في العهد القديم دي خلي بالكم معظم الهجوم على الكتاب المقدس عهد قديم عهد جديد قليل قوي واجاباته سهله قوي لكن العهد القديم اكتر ايه الحروب الكتيره في العهد القديم دي ايه الدم ده كله معقوله ربنا يؤمر بكده في حاجه غلط احنا بالنسبه لنا نؤمن بالاخلاقيات احسن او يقول ان في اخطاء واضحه في الكتاب المقدس بص مكتوب اسوار اريحه اللي اتهدت ما كانش في حاجه اسمها اريحه الاكتشافات بتقول ما فيش بلد كانت في المكان ده الارض مش عارف ايه اخطاء فالهجوم الاولاني بيكون عن الك- على الكتاب المقدس مجرد ما عرف يهد مسلم من مس- من مسلماتك سهل قوي يكمل على الباقي الحاجه التانية وجود الله وجود الله ده هو ال- ال- التشكيك المشهور ربنا اثبت لي ان ربنا موجود انا عايز بالدليل تثبت لي واقعدوا تفتكروا ان الكلام ده لازم يتاخد بالايمان بس وغيره لا بالفلسفه العميقه وبالمنطق العميق نقعد نتكلم مع الناس دي و levels خلوا بالكم يعني ايه levels انا احب اوضح الحته دي صحيح بالم- مهمه في ناس يكفيهم كتاب قد كده عشان يقتنع على طول وفي منهم م- كتاب اكبر موسع وفي منهم لازم يقرا مجلد والتلاتة موجودين يعني لما تقروا الكتب الدفاع ال- ال- ال- الغربية الأوروبية أو الأمريكان تلاقي اللي يكتب الكتاب ينزل منه ثلاث طبعات الطبعة الأولانية الكتاب الأصلي ثلاث أجزاء مثلا الكتاب التاني اللي ينفع واحد يقراه لو متشكك بس يعني عايز حد يقنعه بجد والاقل يعمل لك résumé صغيره كده للي يا دوبك عنده السؤال وعايز اجابه فكل النوعيات موجوده وعايز اقول لكم قول عجبني جدا يقول القليل من السف من الفلسفه تس- تجري بك الى الالحاد والكثير منها يردك ثانيه الى الايمان يعني ساعات الواحد يقرا كلمتين يلخبطوه okay يا اما ما تقراهمش وتاخد الامور ببساطه وتعتبرها حرب يا اما تاخد الموضوع لحد الاخر ويلا احنا مستعدين مفيش مشكله يلا نتكلم يلا نقرا المشكله ان اللي ياخد حته ويكتفي بيها ويسيب دماغه تتلخبط وخلاص مدخل تاني السيد المسيح طبعا ويمكن الموضوع ده يكون احنا هناخد في المحاضرة التانية موضوع واحد من دول كنموذج هم عشر أسئلة مشهورة أنا فاكر أول مرة قعدنا مع أبونا داوود في الموضوع ده لأن هو ليه خبرة عظيمة في الموضوع قال لنا بصوا من الآخر هم عشر أسئلة هتفضلوا تلفوا وت- وتجروا وتقروا وبتاع هم في الآخر عشر أسئلة يلا نعمل كل الجهد إن احنا ندور على إجابات على كل المستويات على الأسئلة دي عشان الشباب اللي متلخبط فهم عشر أسئلة الس- الأولاني هجوم على الكتاب المقدس الثاني الله موجود الثالث السيد المسيح السيد المسيح ناس تقول اثبت لي انه ربنا او ناس تقول اثبت لي انه اله وانسان ناس تقول اثبت لي انه موجود اصلا اثبت لي ان كان في حاجه في التاريخ اسمها السيد المسيح جه فعلا اثبت لي انه اتصلب اثبت لي انه قام فالسي طبيعه ربنا يسوع المسيح له كل المجد طبعا مدخل للتشكيك مدخل رابع الكنيسة لو كل الحاجات دي okay هيجي على الكنيسة اثبت لي ان في كهنوت اثبت لي ان في تناول هو حصل ايه لما اعترفت يعني ايه ايه اللي اتغير- اتغير في السماء يعني اثبت لي يعني في ايه المدخل الخامس وده مشهور بعض الأسئلة أشهرها لماذا الألم لماذا يسمح الله بالألم فين العدل ده ليه ولد من اول ما اتولد وهو صغير متألم واحد كبير مات مرتاح غني مش محتاج حاجة فين العدل عشان كده يجي السؤال اللي وراه لماذا الألم واللي بعديها اثبت لي عدل الله ليه بلد فيها مجاعة وبلد عايشة وغنية ليه ناس اتولدوا أغنياء وناس لو انت مقتنع ان المسيحية الطريق ليه في ناس اتولدوا مسيحيين وناس غير مسيحيين ده في حد ذاته فين فين عدل الله سؤال سابع المعجزات اقنعني ان في حاجة اسمها معجزة انا لا اؤمن غير لو شفتها قدام عيني السؤال الثامن حرية الارادة ودي مشهورة جدا جدا اللي هي الفري ويل هل انا حر ولا انا مسير اللي هي القدر والنصيب وهو ربنا مرتب كده ولا مشيئته اللي كده هو عايز كده ولا قاصد كده وشويه التعبيرات الصغيره دي هي بالنسبه لهم كبيره قوي يعني اقول لحضراتكم مثال لو جه على موقف من الكتاب المقدس مثلا سي المشهوره جدا يهوذا يقول لك هو ربنا عارف ان يهوذا هيسلمه ولا لا مش هو ربنا اه عارف طب ليه خلاه في التلاميذ طب ليه خلقه اساسا وهو عارف انه هيعمل كده وبعد كده هيروح الجحيم طب ده مش ظلم ان واحد اتخلق وحصل فيه كده طب ما كان من الاول رحمه من عند ربنا ما يخلقوش طب كان يقول له انت هتسلمني يا يهوذا اوعى تعمل كده او كان يموت وهو لسه صغير او هو مع التلاميذ كده كان يتنيح عشان ما يعملش كده اي شوفوا بقى مجال مجال وكتب وقصص ده موضوع نقعد نتكلم عليه ساعة لكن أقول لحضراتكم يعني ولو كانت إجابة في سطر خلوا بالكم الله يريد أن الجميع يخلصون وأن يهوذا يخلص الله يريد لكنه مش هيتحكم بالعافية في حريتنا مثال إيه؟ مثال واحد من حضراتكم شاف فيلم وفي الفيلم ده البطل اتقتل مثلا لما اجي احضر الفيلم تاني انا ببقى عارف ان البطل هيتقتل فهل معقولة من معرفتي دي همنع القتل ده انه يحصل او هل من معرفتي دي ينفع اغير الحدث اللي موجود طب هل معرفتي دي هي اللي خلت البطل يتقتل او خلت الراجل ده يقتل البطل انا مجرد عارف علشان كده انجاز التعبير زي ما يكون ربنا شاف فيلم حياتنا قبل كده شاف فيلم يهوذا ده قبل كده هو شاف الفيلم بس قبل كده لكن مش هو اللي قال يهوذا اعمل كده ومش هو اللي زقه ناحيه كذا ومش هو اللي قال اليونان وهو اللي قال مش هو اللي زقه هو شافه شافها قبل كده اكمل حته كمان تحتملوني فيها عشان المدخلين دول دايما مداخل الاسئله المنتشره اليومين دول حته الفري ويل والحته اللي هقولها لكم دلوقتي طب ازاي ربنا شايف الفيلم ده قبل كده ازاي عرفه هتقوم قايله لان ربنا ما عندوش زمن ربنا فوق الزمن هو شايف اللي حصل واللي حصل وكل حاجه مش كده تشبيه صغير عجبني جدا يمكن انبا رفائيل اللي كان قاله قال تخيلوا ان انا قاعد معاكم على حته مفيش زمن دي زي اشرحها قال تخيل انا قاعد معاكم دلوقتي انا بالنسبه لحضراتكم ايه فعل ماضي ولا مضارع ولا مستقبل مستقبل انا بالنسبه لكم مضارع انا دلوقتي بتكلم اهو طيب لو كان في واحد كان قاعد معانا من عشر دقايق ودلوقتي سابنا وخرج وهو دلوقتي نزل عند العربية وهيرجع مصر مثلا سي مثلا هو كان قاعد معانا مش كده فبالتالي هو بالنسبة لنا ايه خلاص بقى ماضي طب وفي واحد لسه جاي في السكة هو دلوقتي عند مدخل فايد ولسه راكب العربية ويا دوبك هيوصل وهيفتح الباب كمان شوية وهيدخل هو بالنسبة لنا لسه ايه هيجي فهو بالنسبة لنا مستقبل لسه هيحصل صح طب تتخيل واحد اكبر مننا احنا كلنا وساكن في ناطحه سحاب جنبينا وباصص من فوق قوي فبالنسبه له في نفس اللحظه هو شايفني بكلم حضراتكم صح وشايف الاخ اللي كان قاعد معانا يا دوبك عند العربيه وماشي اهو وشايف الاخ اللي عند مدخل فايد جاي هو بالنسبه له شايفهم كلهم في نفس الايه هو بالنسبه له كلهم في نفس الزمن اللي اسمه زمن الايه الحاضر طب ده مش شخص بقى واقف على برج ده ربنا فهو بالنسبه له كل الامور حاصله هو شافني وانا دلوقتي وكمان شويه وكمان كمان وشافني وانا امبارح وشافني وانا قبل فهو عارف ان هيحصل لي كذا لكن هو اللي مخليني اعمل كده لا هو مش مخليني اعمل كده على مستوى الاجابه الصغيره اللي قلتها لحضراتكم دي بقى قيس على كده الاجابات الفلسفيه اللي ليها ردود انا برضو بتكلم على مستوى يعني احنا لسه بنتكلم بالمنطق البسيط انواع الملحدين بتوع الغرب الله- ربنا يحفظكم بقى اللي هو النوع الداري وقا- و- و- ودارس كويس فبيجي يكلمك عن طريق المنطق ومبادئ مفرداتها نفسها انت مش فاهمه يعني يقول لك في المنطق يقول ان الحق لو كان زائد الجمال لازم يساوي قوة مطلقة في اللامحدود في فانت المفروض تجاوب بقى انت اصلا مش فاهم هو بيقول ايه وهو المفردات اللي بيستخدمها غير مفرداتك فبالتالي انت مش مكون اجابة بالطريقة اللي بيفهمها فهو ناحية تانية خالص لكن بالنسبة للناس اللي نعرفهم حوالينا الاجابات البسيطة دي ساعات بتريح ناس ساعات بتريح ناس حرية الإرادة يمكن آخر حاجة أو فاضل حاجتين الحاجة اللي بعد كده الما بعد الموت هيحصل إيه بعد الموت ما تقتنيش إن في حياة أبدية هو إحنا عمرنا شفنا واحد ظهر بعد الموت يبقى وريهوني الأول كده أؤمن آخر حاجة اللي مشهورة جدا برضو الخلق والتطور هل ربنا خلقنا ولا إحنا تطورنا عن خليقة أصغر قبل كده هل في ربنا اصلا عشان يخلقنا ولا الكون جاب نفسه وكنا حاجه صغيره بعد كده كبرت بعد كده كبرت ويمكن اشهر حاجه في المجال ده نظريه نظريه ال Big Bang او الانفجار العظيم ايه النظريه دي في ثواني كلنا لو عندنا تعبير صغير ش- يعني تشبيه بسيط بالونه صغيره ونفخناها فنتخيل ان البالونه دي عليها حاجات كل ما ننفخها الحاجات دي بت- بتقرب لبعض ولا بتبعد عن بعض بتبعد عن بعض نظريه الانفجار العظيم دي بتقول كده بتقول ال- الكون كله كان عباره عن رملايه كده الرملايه دي حصل فيها انفجار او زلطه حصل فيها انفجار انفجار ابتدى يكبر يكبر يكبر فابتدت كل حاجه ت- تبعد عن بعض تبعد عن بعض تبعد تبعد عن بعض لحد ما تكون الكون وجابوا منين النظريه دي ان العلم بيقول ان الكون بيتمدد ان احنا لما بيننا وما بين الشمس كذا هي كل شويه بتزيد ما بيننا وما بين المجره اللي جنبينا كذا هي كل شويه بتزيد فقالوا خلاص يبقى الكون بيتمدد هو ابتدى صغير قوي طالما بيكبر كده طب ليه ما كانش صغير قوي وبعد كده كبر يبقى هو كان مجرد حاجه صغيره خالص خالص وكبرت شويه بشويه ولسه هتكبر اكتر يبقى القصه مش ربنا خلق ده هو حاجه صغيره انفجرت وعملت كل ده ببساطه طب مين اللي حط الحاجه اللي انفجرت وعملت الحاجه الكبيره دي ببساطه يعني لكن هي الكتاب المقدس له مع اللي بنقوله ده ولا معه ضده هو ممكن تكون الكون اتكون كده اه بس مين اللي حط الانسان والحيوان والسمك طب مين اصلا اللي عمل الرمليه اللي انفجرت دي ليها كلام فنظريه الخلق والتطور يمكن انا قريت كتاب برضه مترجم لواحد كان ملحد وبقى مسيحي وكتب كتاب وهو كان عالم في القصص كان مسؤول عن حاجه اسمها الكربون المشع في في جامعه مشهوره في امريكا هو اللي بيدرس اعمار الحاجات يعني يقول لك ال- اكتشفوا مثلا هيكل عظمي طلع عمره 2000 سنه عارف منين 2000 سنه بيستخدموا حاجه اسمها الكربون المشع هو مسؤول عن الحكايه دي بقى ومن فتره كده من سنين اكتشفوا حاجه اسمها انسان آه، نياندرتال في فرنسا وقالوا الانسان ده عمره ملايين السنين وح- بحسب الكتاب المقدس الانسان ما ينفعش يبقى من ملايين السنين يبقى الكتاب المقدس مش مظبوط ادي انسان اهو وعمره بالكربون المشع يرجع لملايين السنين قول لي بقى الانسان ازاي ده كان موجود والهيكل العظمي بتاعه منحني شويه فيشبه القرد قالوا بس دي المرحله الانتقاليه اللي ما بين القرد وما بين الانسان يبقى ما تقوليش بقى ان ربنا خلق القرد لوحده وبعد كده خلق لا ده هو خلق قرد بس بالظروف ابتدى يتكون عنده ذاكره وذكاء وهكذا عارفين الكلام ده اللي هو اختصروه في كلمه تضحك اللي هو الانسان كان اصله قرد يعني فين بقى انسان نياندرتال ده مشهور قوي وخدوا عملوا ايه ابحاث زي الراجل اللي كان عمل الكتاب ده اللي كان ملخص الكتاب ما تصدقوش اللي اتقال مش كل حاجه بتتقاس كده والكربون المشع ما ينفعش يطلع لي الاعمار كده وهذه ال... هذه الجمجمه غالبا مش لانسان وزكاه لانسان هتبقى بعد كده مش ملايين السنين ولا حاجه دي غالبا لحيوان كان موجود وقصص فنظرية الخلق والتطور دي نظرية كبيرة ليها اللي معاها وليها اللي ضدها وهي ساعات كتير بتكون مدخل لبعض التشككات أختم كلامي عشان نكتفي بكده في المحاضرة الأولانية أنا عارف إن ممكن يكون بعض الكلام كلام نظري لكن يمكن يكون بالنسبة لحضراتكم مجرد تفتيح مجال للمحاضرة اللي جاية اللي هنناقش فيها موضوع من دول وهيكون في جزء شوية روحي عشان نعرف اللي انا عايز انهي بيه بقى عشان نعرف ان الايمان ان بالايمان نفهم وان الايمان هو اصل العقل ويمكن يكون أعلى منه مش ضده الإيمان ما هوش ضد العقل أنت من حقك تفهم لحد ما ترتاح لكن الإيمان ممكن يفهمك اللي أكتر يمكن مرة قريت قول ل- لمخترع نيوتن عارفين نيوتن نيوتن مرة قال أنا ما أراه بمكر... بتلسكوبي الخاص اللي بيشوف بيه الأجرام وكده لا هو أقل بكثير مما أراه في ساعة الصلاة ساعة ما بصلي شوفوا بالرغم ان هو انسان عالم وحياته كلها كده لكن وعيه خلاه يقول كده يقول انا اللي بشوفه ملموسا او مرئيا برؤية العين بالتلسكوب انا اخترعته اقل بكتير من لما بغمض عينيا وبشوفه وقت ما بصلي فالانسان الروحي صح زي ما قال الكتاب المقدس يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد بالايمان حضراتكم شايفين حاجات غيركم مش شايفها حضراتكم مطمنين من حاجات غيركم مش مؤمن بيها حضراتكم عايشين مرتاحين اكتر من ناس تانية كتير ما عندهاش الايمان الصغير اللي قد حبة الخردل اللي بيريح والحقيقي اللي بيسند خلونا في المحاضرة اللي جاية نتكلم في الموضوع ده تاني لإلهنا المجد الدائم للأبد أمين